بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين كلمتي اليوم تتعلق بأختنا الأسيرة كاميليا شحات القصة كما تعلمونها جميعا وأنا ألخصها للتاريخ أختنا كاميليا شحاتة كانت زوجة لأحد الكهان النصارى في المنيا وكان ابن خالتها وزوجته أسلما قبل ذلك بعدة سنوات فيبدو أنه حدث اتصال بينهما بدأت تتعرف على الإسلام فأسلمت سرا عدة سنوات وحفظت أربعة أجزاء من القرآن وكان على حسب ما نشر كان زوجها يأخذ التبرعات ويضعها باسمها في صندوق التوفير فلما قررت أن تهاجر بدينها وكانت قبل ذلك أول ما أسلمت امتنعت من زوجها لمدة سنة ونصف فلم يقربها ليه لأنها مسلمة وهو كافر فامتنعت ولما أرادت أن تهاجر بدينها وأن تذهب فتشهر إسلامها راحت سحبت المبلغ 32 ألف جنيه ووضعتهم على المنضدة لصاحبها على أساس أن الإسلام لا يجيز لأحد أن يأخذ مالا غدرا وهي أسلمت وحسن إسلامها وذهبت إلى هناك وبكل أسف لما ذهبت إلى الأزهر كان في تعميم بدأ الأول شباب بدأ قس من القسس يهيج شباب المنيا خرج ألفان من الشباب ركبوا أتوبيسات ورايحين لمقر الكاتدرائية في العباسية علشان يعملوا تظاهرات المعتادة ضد المسلمين إن إحنا خطفنا بنتهم وبنخطف بناتهم وهذا الكلام واستطاع الأمن أن يعني يصل إلى الأتوبيسات ويسحب الرخص من السائقين علشان ما يروحش هذا الشباب المتحمس إلى الكاتدرائية وتحصل مشكلة هناك ومواجهات ومع ذلك استطاع الشباب أن يأخذوا أتوبيسات أخرى ووصل ألفان من هؤلاء ووصلوا الكاتدرائية وبدأوا سبا في رئيس الدولة وفي أمن الدولة وفي المسلمين أجمعين إن إحنا بنخطف بناتهم وإلى آخره وحصلت مشكلة كبيرة وطبعا هي خرجت حتى تسلم فوصل التعميم إلى مشيخة الأزهر إن لو جت اسم باسم كاميليا شحاتة دي على طول تبلغونا ذهب الرجل إلى هناك بكل أسف وجد مدخل مشيخة الأزهر مليان بالقصص كأنه في الكاتدرائية حتى أنهم لما حاولوا أن يمنعوه بعض الضباط حاول أن يمنعه قال له أنا في مشيخة الأزهر مش في الكاتدرائية قال فاستحيا وتركني أدخل فبيشهر بقى الإسلام فالمهم الراجل اللي بيكتب الإشهار قال له اسمها إيه قال له كاميليا شحاتة كأنما لدغه ثعبان وقال خلاص طيب ودخل جوه شوية وبعدين جاء قال إيه معلش الأوراق والختم أصله مع مع المدير في الدرج ومش عارفين تعالوا لنا بكرة علشان نشهر الإسلام إلى آخره المهم انتهت المأساة انتهت القضية بالقبض على أختنا كاميليا شحاتة وتسليمها إلى الكنيسة في أول الأمر قال لك بنتنا رجعت لنا و... وكانت في مشوار في القاهرة بتعمل بعض الجولات والكلام ده ده الكلام ده استمر لمدة ثلاثة أيام كان المفترض إن البابا شنودة رئيس النصارى في مصر كان يخرج بيانا يعتذر فيه للمسلمين أنه أساء الظن بهم مش قال خطفوها طلع ان مش خاطفينها على حسب الثلاث ايام الاولانيين اللي قال لك ده كانت في القاهره في زياره لبعض اللي مش عارف ايه والكلام ده الحكايه والروايه قبل ان يظهر اسلامها ويفشو في كل مكان كان المفترض يعتذر زي ما الشباب اتحرضوا على انهم يطلعوا وهاجموا المسلمين ويشتموا المسلمين باقدع الالفاظ ويشتموا كمان راس الدوله ويشتموا جهاز امن الدوله والكلام ده باقدع الالفاظ كان المفروض على الاقل يحصل نوع من الايه؟ من الاعتذار. لكن سرعان ما انكشف الامر وظهرت الحقيقه وان اختنا كاميليا شحاته اسلمت لله تبارك وتعالى. وانهم خدوها خطفوها كمواطنه معروف انها مواطنه عاديه ومعروف الجهه التي خطفتها زي اختنا وفاء قسطنطين اللي هي امراه دير برضه امراه كاهن من كهان ابو المطامير في البحيره برضه من سنه 2003 لا نعرف عن اختنا وفاء قسطنطين اي شيء اطلاقا. انا لو انا متهم انا متهم بخطف بني ادم بياخدوني يحطوني في الحاجز. وممكن ما اكونش انا اللي خطفت ممكن يكتشفوا بعد مدة حجز سنة ولا سنتين ولا ثلاثة إن مش أنا المجرم وياما ناس بيتهموا بيدخلوا تحت الحبس الاحتياطي سنوات طويلة وفي الآخر يطلع براءة من الذي يعوض هذا المسجون عن سمعته التي ذهبت وعن السجن الذي لبث فيه عدة سنين في الآخر يقول له نحن آسفون تشابه أسماء والسلام عليكم طيب الجهة التي خطفت هذه المواطنة جهة المعلومة وهي تصرح انها اللي خدت البنت عشان يعملوا لها غسيل غسيل مخ كمان ويصرحون انها في احد الاديره في مدينه عين مدينه عين شمس منطقه عين شمس والكلام ده لم يتحرك احد مطلقا لا رئيس الدوله ولا مباحث امن الدوله ولا المخابرات العامه ولا الامن القومي ولا ولا عضو في مجلس الشعب عضو في مجلس الشعب ساعات يقدم إحاطة إن مسمار اتخلع كان في مسمار مدقوق في خشبة واتخلع يقوم يعمل طلب إحاطة ويقول لك عايزين وزير المسامير المسمار ده راح فين ها ويعمل إحاطة وقوم الدنيا وقعدها ولا واحد في مجلس الشعب كله قدم طلب إحاطة أين ذهبت أختنا هذه الأسيرة وماذا يفعل بها وهل الذي نشر عنها صحيح أم لا تحت حبوبها الوسن لحد ما وصلت إلى درجة الجنون كل ده ليه علشان أسلمت ما أنتوا عمالين تقولوا حرية الاعتقاد والأزهر شيخ الأزهر الراحل قال لك المرتد لا يقتل والمفتي بتاعنا بيقول لا يقتل كل واحد حر في أن يرتد مع أن هذا مضاد لدين الله مضادة كاملة من ارتد من المسلمين قتل حكم لم ينسخ أجمع عليه الأئمة ومع ذلك اللي تنصروا من عندنا ثلاثة أربعة وجهروا إنهم تنصروا ولا واحد قال حاجة وراحوا هناك ودي اسمها حرية اعتقاد أول ما أختنا تعتنق الإسلام وتبقى حرية اعتقاد تختطفها الكنيسة إذا الجهة الخاطفة معلومة ولا أحد يتحرك وينقذ هذه المسكينة من العذاب الأليم اللي بتتعرض له مين اللي عمال يزلزل الفتن مين اللي بيعمل فتنة طائفية في البلد نحن أم النصارى النصارى قطعا هم الذين يفعلون ذلك هم اللي بيلعبوا بالنار وفي الآخر ستحترق البلد إذا ما كانش في عدل اوعى تتصور ان الانسان المظلوم اذا كان عاجزا يوما من الايام انه سيظل عاجزا بتحصل فتنه حمقاء خرقاء تحرق الأخضر واليابس هو البابا شنودة ده يطلع مين يعني زعيم العالم كله لما الدولة عملت حاجة اسمها الطلاق المدني لأن الطلاق عند النصارى ممنوع بحكم الإنجيل كما يزعمون الدولة عشان تضع الوزر والإرهاق عن كل النساء النصارى ورجال النصارى المطلقين عملت حاجة اسمها الطلاق المدني الطلاق المدني يعني الدولة هي اللي تطلق ما يروحش النصراني ولا النصرانية للكنيسة يروح للدولة وصدر بهذا قرار من المحكمة الدستورية العليا اللي مش فوق أحد ولا في نقد ولا إبرام في أحكامها يوم البابا شنودة يروح يعتزل في الدير وغضبان يقول لك أنا لا أخالف أحكام الإنجيل والدولة تبعت له ثلاثة أربعة خمسة من هم الناس التقال عشان يقنعوه وفي الآخر يرفض فتنزل الدولة على رأي شنودة ويلغى القانون الطلاق المدني وينفذ كلامه ما انا عايز افهم شنو ده ايه يعني اللي في ايده علشان يمسك الدوله من ساسها لراسها يحركها كانها لعبه ودميه هذه جريمه نكراء نستنكرها غايه الاستنكار ونقول اذا استمر الوضع على هذا ستحترق البلد واللي هيحرقها النصارى مش احنا المسلمين طول عمرهم مسالمون وعايشين ما فيش أي مشاكل بينهم وبين النصارى إطلاقا إيه المشاكل؟ ده النصارى الأقلية المحسودة في العالم الآن نحن الآن نطالب أن يكون لنا من الحقوق مثل النصارى إحنا 96% هم 4% و4% يتناقصون باعترافهم أنا شفت حلقة للأنبا ماكسيموس اللي هو انشق عن الكنيسة وعمل لنفسه كنيسة عشان يعمل طلاق وزواج ادى للمذيع في قناة الجزيرة اداله سي دي قال له انا عايزك تاخد السي دي ده ده السي دي نازل من موقع الكنيسة الرسمي مش انا اللي مش انا اللي مألفه أقر فيه القسس والرهبان على المستوى العالي الرسمي إن مليون وتمنمائة ألف نصراني تركوا النصرانية إلى الإسلام أو إلى ملل أخرى لكن الأكثرية الكاثرة أسلموا وطبعا في الإعلان الحاجات اللي زي دي اللي بتطلع على مواقع النت والكلام ده ما بيقولوش الحقيقة أبدا اضرب أضعاف أضعاف هذا العدد في بعض تعرف الحقيقة وإحنا عارفين إن أكثر من هذا العدد بكثير جداً فقالوا انه على مدى 36 سنه تناقص بيتناقص عدد النصارى يعني دول قرابه 2 مليون هم كلهم بتاع 5 مليون في مصر بحسب التقرير الامريكي مش تقريرنا احنا هم بيدعوا ان هم 12 مليون وهذا كذب له قرون معروف الاحصائيه الامريكيه اللي خارجه من امريكا بتقول انهم 5% ف5 مليون موجودين في مصر لما يتناقص منهم 2 مليون يتفضل لهم كام 3 مليون هذا التقرير حذر انه بعد 20 سنة سينقرض النصارى من مصر وده كلام موجود على النت انا ما جبتوش من جيبي انا رأيته بعيني رأي كده بعيني مش حد لا اخبرني ولا حد حط في ودني كلمة ولا هذا الكلام فانا عايز افهم كل اخت تسلم ياخدوها يخطفوها زي ما حصل في الهرم ايام برضو اختنا كميله شحاته لما اسلمت وبدات تظهر اتخطفت اخت من من شقتها من الهرم راح اخوها وابن عمها خطفوها اين ذهبت ما انا عايز اعرف الدوله دي لها يد فعلا على مواطنيها ولا ملهاش يقول لنا الحقيقه عشان نستريح بدل ما كل يوم مظاهرات قدام مسجد النور وهتافات والكلام ده انت فاكر اللي بيهتف ده مش هيتحرك بعد ذلك أنا أخشى أن يتحرك ولو تحرك زي ما قلت لكم الأخضر واليابس هيولع فلازم يكون في كلام منطقي وكلام عاقل يقال للمسلمين في إنسانة مخطوفة لأنها تدينت تيجي الإنسانة المخطوفة تطلع على التلفزيون تقول أنا بقيت نصرانية ريحوا نفسكم بس تطلع في لقاء مع مزي... ما... ما... ما... لقاء مع البابا شنودة عندي على السي دي بتقول له وفاة قسطنطين هل هي حية؟ قال لها أيوة حية قالوا انتوا عايزين نشوف وتطلع على أي قناة فضائية تقول يا جماعة أنا كنت أسلمت وهذا كان طيشا مني ولكن رجعت إلى الرهبانية مرة أخرى وهذا ديني الأخير إحنا كمسلمين هنسكت وانتوا بتدافعوا عن مين؟ واحدة بتقول أنا رجعت إن شاء الله يكونوا ممليينها ان شاء الله يكون مديلها ابر عشان تبقى مسطوله ان شاء الله يكون من كتر التعذيب هتقول ضد ما تعتقد بس لو طلعت على الاقل وقالت انا اصبحت نصرانيه ورجعت احنا مش هيبقى لنا عين نتكلم خلاص فما قال لها ايه قال هو هو في جثه هو في دعوى قتل بدون جثه هاتوا لنا الجثه كلام لا يمكن يقبله طفل سنه ست سنوات واحد خد الجثه ودفنها وبيقول لي انت تزعم انه قتل طب هات لي جثته عشان اسلم لك انه قتل وبعدين كون هتطلع في قناة فضائية ولا بتاع ده تدخل في الحرية الشخصية شخصية مين شخصيتك ولا شخصيتها فين الحرية حرية ايه اللي بيتكلموا عنها عايزينها تطلع لأننا نزعم كما يقول بعض الناس أنها قتلت أو أنها لا تزال حبيسة الدين عشان ما تشعلوش فتيل الفتنة مرة أخرى طلعوها لنا على قناة فضائية وتقول أنا تنصرت ساعتها اللي يتكلم مننا تتقطع رقبته أختنا كميلة شحاتة ليه ما تطلعش على أي فضائية وتتكلم وتقول أنا أصبحت نصرانية ورجعت إلى هداي وكنت ضالة وكنت مش عارف إيه والكلام ده ليه ما تطلعش تقول الكلمتين دول إذا كانوا صادقين حقا لكن نحن نعلم أن أخواتنا تخطف وتعذبنا العذاب الأليم وفي الآخر بتقول لي تحلى بالصبر أنا ساكت ساكت بس بتيجي لحظة انفجار أنت لا تقدرها فإذا كان الدولة تحرص على أمن الدولة فينبغي أن يحسن هذا الأمر ويكون في كلام مقنع أنا مش قادر أستوعب مجلس الشعب كله من ساسه لراسه حتى الإخوان المسلمين نفسهم مش عايزين يتكلموا ليه؟ عشان الانتخابات ما فيش حد عايز يتكلم خالص عشان الانتخابات ايه اللي بيحصل في الدنيا ده ولماذا يفعلون هذا ولماذا نحس ونحن 96% مستضعفين مش عارفين نتكلم نتكلم وكلامنا هذا بأدراج الرياح فأنا أقول هذا نذير شؤم وفتنة أما موعد الفتنة فلا يعلمه إلا الله إذا كان في دولة يقول لك دولة احترام القانون ما يحترم القانون يا أخي يحترم القانون يطبق على هذا مثل ما يطبق على هذا لكن لما يكون القانون بيتفاوت كل واحد على حسب الدم بتاعه وعلى حسب سلطانه فأنا أخشى أن تكون فتنة ولا عمر لها ساعتها حكمة الحكماء ستطيش مع هياج العوام عثمان بن عفان والصحابة كلهم ما قدروش يطفوا الفتنة وقتل عثمان علي بن أبي طالب والصحابة كلهم ما عرفوش يطفوا الفتنة وكانت الحصيلة مقتل أكثر من 140 ألف ليه؟ لأن زي الجاهلية ما كانت تحصل واحد أخوه قتل أم خلع هدومه وقال وعمراه أخوه كان اسمه عمرو اللي اتقتل اشتبك العرب أربعون سنة عشان واحد خلع هدومه وقال وعمراه فالنهارده لما تطالبون ان احنا نعقل الشباب ونكلم الشباب اتكلموا كلام معقول اتصرفوا تصرفا معقولا عشان لما اقدر اقول للشباب يا شباب الوضع كذا وكذا وكذا ما يتهمنيش انا يقول الدوله اشترتك وادتك كام عشان تتنازل عن القضيه انا لن ابيع تاريخي ابدا علشان خاطر اجي في صف الباطل واسكت لا ساعتها بقى لا تقول للشباب تحت دراعك ولا تحت ايدك ولا تتكلم كلمه هيسمعوا كلامك الشباب ساعتها هيدوسوني ويمشوا ويدوس من هو اعظم مني واعظم مكانه مني ليه بقت فتنه عامه ما عادش حد ينفع يتكلم فيها بالعقل خلاص العقل راح وانتهى ما عادش بقى الا الشيطان الذي يحرك الناس عشان كده انا بقول لابد من اخراج اختنا كميله شحاته من الاسر او على الاقل تطلع تتكلم وتقول مع اختنا وفاء قسطنطين وسائر الاسيرات في اقبيه الاديره يطلعوا يتكلموا يقولوا نحن تنصرنا ورجعنا الى ديننا الاصلي اول ما يقولوا الكلمتين دول احنا هنسكت انما يترك المس... تترك المساله بهذا الوضع انا ارى ان هذا نذير شؤم والله المستعان ما الذي يحدث هذا شيء نسال الله ان يلطف بنا لان احنا حاسين ان كلنا مضطهدين حاسين اللي بيحكم البلد هو البابا شنود وده مش كلامي ده كلام الجرايد والمجلات وكلام الناس وطبعا هذا الكلام مش جديد يعني لما اكرر الكلام المكرر ليس جديدا هل الامر كذلك فعلا الله المستعان اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم